بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين آخر موضوع نتكلم فيه في الخفاء هو الثقة الداخلية زي ما لقينا ان الحب حاجة جوه مستخبية صحيح بتطلع في مواقف لكن ممكن تبقى مش مش متشافة نازفة الدم جواها حب كبير المرأة الخاطية جواها حب كبير قوي بتاعت الفلسين ساكبة الطيب دي قلوب عمرانة قوي بينما التلاميذ ما كانوش واصلين يمكن لهذه الدرجة وزي ما في حب ساعات يبقى في الخفاء كبير قوي في إيمان داخلي بيبقى كبير قوي لأن الإيمان برضو ريلاتيف من واحد للتاني مش كلنا عندنا نفس الإيمان لا في إيمان قوي قوي والإيمان مش مرتبط خالص بالمعلومات ولا بالعظات اللي سمعتها ولا لا في واحد بيبقى إيمانه الداخلي قوي فعلا وفي واحد عنده إيمان بس بيتهز مع كل موقف تعالوا نعيش شوية مع فكرة الثقة الداخلية دي ماذا تخفيه من إيمانك ماذا في قلبك من إيمان بعنوان نثق ونصر بالأول نص جميل في كورنثوس الثانية نمشي في حتة حتة حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت يعني معناها ببساطة مستعدين ومعرضين للموت كل يوم وكل ما نتعرض للموت والتعب حياة المسيح اللي فينا بتبان أكتر إنما لما بنوفر مجهودنا وصحتنا ونخاف على روحنا المسيح اللي فينا مش بيبان حياة يسوع فينا تعبير بولس تظهر كلما اشتركنا معه في الموت كلما تعبنا معاه وشقينا معاه وغامرنا معاه في خدمته كل ما حياته فينا بانت صورته جوانا طلعت إذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم يعني في الآخر المردود بتاع ده ان الناس بتؤمن فإذ لنا روح الإيمان القصة دي عاوزة إيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله يعني ايه الكلام الكبير بتاعه ده الاول بيقول كل لما الواحد امن كل لما اتكلم اتكلم يعني اتكلم عن المسيح او اتكلم يعني طلع منه الايمان في شكل تكريس في شكل خدمة في شكل عطاء احنا كمان نؤمن وعشان كده بنتكلم وعارفين كويس ان زي ما المسيح قام احنا هنقوم فمش خايفين هيحصل لنا ايه يعني ما كله هيموت بس نموت في ايديه احسن كل الاشياء من اجلكم بيكلم ولاده فبيقول اللي حركنا للتكريس عشانكم ربنا ملأ قلبنا بالحب ورمانا في الخدمة ده كله عشان عينه فيكم انتوا عشان توصل لكم النعمة كي تزيد الشكر لمجد الله عشان لما تقولوا بولس جيب بشرنا كتر خيرك يا رب اللي جبته لنا من الضلمة وعملت منه رسول قديس عظيم عشان احنا في الاخر نعرفك زي النهارده لما نقول له رب كتر خيرك بعت مرقص اللي ما كانش نافع في الاول للخدمه بعته مصر نور مصر واتولدنا مسيحيين تزيد الشكر لمجد الله لذلك الحته دي بقى اللي عاوز اركز فيها لا نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه لمجد ابدي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية الساطر يقول لي كلمة خمس كلمات وعكسهم في آخر ثلاث آيات خمس كلمات وعكسهم ها وقتية قصادها أبدية ترى ولا ترى فضل خفة خفيفة وثقل ها يفنى ويتجدد الخارج والداخل ضيقة قصادها مجد ده طلع أكتر من خمسة خلي بالكم من المفارقات بولس بتاع مفارقات فيلسوف فمزاجه يقعد ايه يحط حاجة وعكسها كده لو حطينا جدول بين المفارقات دول الكلمة الوحيدة اللي تتحط في النص الباسورد اللي يحول كل كلمة من دول للكلمة التانية الثقة الإيمان اللي يحول الضيقة مجد الإيمان اللي يحول التعب الوقتي إلى مجد أبدي الإيمان اللي يحول الخارج إلى الداخل يعني بدل ما تبص على بره بقيت تبص جوه الإيمان اللي يشيل ما يرى إلى ما لا يرى الإيمان فاهمين الفكرة؟ فكل اللي بيقوله بولس ده بيقول تعالوا بالإيمان نعبر من الحاجات التعبانة القليلة دي إلى الأمور الأخرى المجد الأبدية ما لا يرى الداخل كل ده بقى إيه شغل الإيمان تعالوا نمشيها حتة حتة عشان ما يبقاش كلام نظر يكمل الأول ويقول إيه لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي هي جمل بولس دايما كده طويلة ودسمة لأنه مشهور أنه معانيه كتيرة بيت خيمتنا الأرضية ليه سماها كده الجسم ده تشبهه بالخيمة وطبيعي الحياة في الخيمة حياة قاسية مش لذيذة يعني تصور واحد قاعد في كامب أسبوع خيمة نايم جنب الحشرات وحر وبرد وعرق وبتاع ومفيش حمام وبعدين يروح بيتهم بقى ياخد دش سخن بقى وياكل اكل فاهمين ازاي فهنا بيقول احنا عايشين هنا خيمه وقتيه لكن مستنينا بيت مش معمول بايد بشريه بيت ابدي فاننا في هذه هذه الخيمه نئن مشتاقين كلنا بنئن كلنا ما حدش فينا مبسوط قوي في الدنيا ما حدش ومشتاقين من غير ما بنقول يعني احنا جوانا اشتياق خفي امتى بقى تبقى الحياة ما فيهاش تعب ما فيهاش نكد ما فيهاش قلق ما فيهاش جوع ما فيهاش صداع ما فيهاش حر ما فيهاش حد ينغص العيشة امتى يبقى كلنا مشتاقين ان احنا ندخل على حياة افضل أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عراء يعني احنا مش هنطلع من الخيمة على الهواء زي ما الملحدين بيقولوا الحياة تخلص كده كده يعني ايه عريان يعني لا ده بعد الحياة في حياة أفضل في بيت فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين بعدها تاني إذ لسنا نريد أن نخلعها غريزيا ما حدش عاوز يموت لكن إيمانيا الإيمان يغلب الغريزة الإيمان يتسامى عن الطبيعة اللي إيمانه يقوى يتقوى يغلب حب البقاء ويشتهي حب السماء فاهمين؟ الإنسان الروحاني الإنسان الطبيعي يخاف على عمره طبعا مش عاوز يموت الإنسان فوق الطبيعي مستعجل يمشي مش قرف من الحياة لا لا لا لأنه شايف كويس قوي الخطوة الجاية شكلها ايه لأنه متأكد مؤمن واثق أن هناك بيت غير مصنوع بيد بيت أبدي نلبس فوق لكي يبتلع المائت من الحياة والذي صنعنا لهذا عينه والله يعني دي خطة ربنا خطة ربنا يعيشنا يومين في هذه الضيقة في الجسد الضعيف في فيما يرى في المنظر الخارجي في الوقتيات لكن بقية الخطة الأبديات المجد التقيل كل ده بقى الذي أعطانا أيضا عربون الروح يعني الروح القدس اللي جوانا بيقول ده طول الوقت بيفضل يزن فينا يقول لنا ركز جوه ما تركزش بره ركز على بكرة ما تركزش على النهاردة احتمل الضيقة بكرة تبقى مجد فوت الوقتيات وركز في السماويات الروح القدس دي شغلته فإذ نحن واثقون كل حين القصة دي كلها عاوزة ثقة ليه حد فيكم شايف السما دلوقتي حد فيكم شايف الداخل حد فيكم شايف ما لا يرى يبقى القصة عاوزة ثقة عاوزة إيمان إيمان يعني ثقة بما يرجى إيقان بأمور لا ترى أنا مش شايف أوسطينوس له كلمة جميلة قوي يقول أن تؤمن هو أن تثق بما لا تراه وحين تكافأ عن إيمانك ترى ما كنت تثق فيه تاني أن تؤمن يعني أن تثق فيما لا ترى حتى يجازى إيمانك فترى ما كنت تؤمن به فهمتوا الفكرة؟ يعني اللي هينجح في الإيمان في السماء هيشوف السماء بعينه هيشوف المسيح بعينه هيشوف العذراء بعينه لأنه كان عنده إيمان لكن لو ما عندوش إيمان يبقى مش هيكافئ أنه يشوف الحاجات دي فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد نحن متغربون عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان يعني وإحنا قاعدين محبوسين في الجسم ده إحنا غرب عن ربنا برضه غصب عننا فين إحنا وفين القديسين اللي قاعدين حوالين العرش الإلهي طول الوقت فإحنا لسه في حالة غرب عن الله ومضطرين نعيش في إيمان يعني إيه بكرة بكرة نشوف يسوع بكرة نشوف العذراء بكرة نشوف السماء بكرة نثق ونصر بالأولى يبقى بالأولى بقى إيه نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يعني لما يقولوا لنا تسيب الخيمة وتاخد فيلا نقول يا ريت من دلوقتي اللي هو خبر الانتقال يعني ربنا يديكم العمر لكن هو ده المسيح الحقيقي لا ينزعج أبدا من النهاية لأن النهاية بالنسبة له دي بداية لذلك نحترس مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر بصوا هي نص طويل وصعب تعالوا ناخده حتة حتة كده الأول عاوز أقول مبدأ الإيمان هو سر العزاء يعني إيه ما يعزينا في أي ضيقات وآلام واضطهادات وضغوط وإحباطات وسقطات كلمة سحرية اسمها إيه الإيمان الإيمان يخليك تعدي اللحظة اللي انت فيها للحظة أخرى مستنياك مرتاح الإيمان يطلعك بره مرارة اللحظة المرارة دي بسبب خطية بسبب مرض بسبب وحدة بسبب إحباط الإيمان ينقلك من دلوقتي لبكرة بكرة حلو النهاردة مش حلو فإذا أول قاعدة عاوزين نتعلمها إن كل ما الإيمان زاد كل ما أنا كنت عايش دايما فيما لا يرى وبالتالي مفيش حاجة تضايق احنا موضوعنا الثقة الداخلية ليه بنتضايق أحبائي إيماننا ضعيف ليه مش بنفرح على طول إيماننا ضعيف الإيمان اللي جوه مش مكفيني عشان أغلب متاعب اللحظة لو إيماني زاد أي متاعب في اللحظة دي أو إحباطات أو مخاوف مش هتقدر تضيع مني سلامي ولا فرحي لما ربنا يسوع قابل المريم مريم ومرسى كانوا محبطين جدا وصعبان عليهم جدا منه وتهز إيمانهم تمام لو كنت هنا ما كانش مات قال لها أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلا أتؤمنين القضية يا مرسى إيمان لو أنت مصدقة قوي ما كنتش هتبقي تعبانة كده لما جاله ييرس وقال له ماتت جم قالوا له ماتت ربنا يسوع قال له ما تخافش ايه آمن آمن فقط يعني بنت ماتت صدق لأن الإيمان يطلعك بره مرارة اللحظة ما أصعب لحظة أب يسمع خبر بنته ربنا يحمي الكل صعبة جدا لكن هذا الإيمان يخطيه يخطيه اللحظة الصعبة دي يطلعه براه هو ده اللي بيتكلم فيه القديس بولس واحد تاني انا بقى انا عمال اشرح يعني ايه الايمان الداخلي يخليني عايش في عالم اخر يخليني اقوى من اي شيء في الدنيا هذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا الراجل جه للمسيح عشمان الولد يخف جابوا للتلاميذ وقالوا التلاميذ بيطلعوا شياطين ما عرفوش فشوية الإيمان اتهز نزل المسيح من التجلي جاب الولد قال له جبت لك الولد ما عرفوش قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للأم فصرخ أؤمن يا سيد وإيه فأعن عدم إيماني يعني كان نفسي يكون عندي إيمان كان نفسي يبقى عندي إيمان وثقة ان بكرة حلو مش قادر اتهزيت ساعدني ساعدني في عدم ايماني انا لم اعد مؤمنا طبعا هو عنده بصيص من الايمان بذليل انه واقف قدام المسيح ربنا صعب عليه الراجل وقال له انا هعتبرك عندك ايمان هعتبرك عندك ايمان لانك بتطلب الايمان خلي بالكم المعنى ده هعتبر عندك ايمان لانك بتقول اعن عدم ايماني حجة حلوة دي ها ما عندكش ايمان طب قول اعن عدم ايماني تحسب عندك ايمان فرصة كويس يبقى كل اللي بيطلب ايمان سيعامل كمان له ايمان حكاية حياة يسوع في جسدنا المائت يعني إيه الكلمة الغريبة دي جسدنا بيعجز بيتقل بيمرض جسدنا بيتخبط في الدنيا دي نفسيتنا ضعيفة قدام إحباطات ومشاكل كتير تصوروا في كل البتاع الفراجايل ده هذا الإناء الخزفي الضعيف المسيح بيبان فيه يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية كلنا بدون استثناء مخلعين ومكسرين وإيه ومتلصمين وربنا بيشتغل بينا وبيبان فينا بولس كان راجل مريض بس كان بيعمل معجزات ويفتح كنائس البابا سنود على آخر أيامه كان عجوز ومريض إنما كان له إنجازات خرافية إيه ده بقى حياة يسوع في جسدنا المائت دي حكمة ربنا أنه يستخدم الضعف البشري ويتمجد فيه لو واحد بعضلاته وصحته ربنا يعرفش يشتغل بيه ساعات حكمة ربنا عشان كده دايما الشيطان يلعبنا لعبة خبيثة كذاب يقول لك ما انت ضعيف ما تنفعش مع ان القاعدة الالهية انت ضعيف ايه تنفع فاهمين يعني الشيطان يجي لانه كذاب يقول لك بما انك ضعيف انت لا تصلح القاعدة الالهية بما انك ضعيف فانت تصلح بس دي محتاجة ايه ايمان فاهمين لان بالمنطق ضعيف ما ينفعش بس بالايمان ضعيف هو اللي ينفع حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي أنا بس عاوز أثبت الفكرة أنه إيه الإيمان معناه يخليني أغلب نظرتي حتى لنفسي أنا ما ينفعش أيوة ما تنفعش بس هو ده النوع اللي بيشتغل مع ربنا صدق أن ربنا بيشتغل بالكسر هو نظامه كده لو جابوا له الفرز الأول ما بيقبلوش التاني ما يبصلوش يجي على الفرز بقى اللي بيترمي في الزبالة ده ويقول أنا اشتغل فيه يحكى عن مايكل أنجلو أنه يعني كان بيدور يعمل تمثال أظن لداود وبعدين في مبنى كده كان معمول بالحجارة وفي حجر ضخم كده قالوا ده بالذات مش هينفع في حاجة لأن مكعور وإيه مدبب كده من كذا حتة فرموا الحجر بره المبنى ففضل يبص للحجر كده شويه وقال أنا عاوز الحجر ده وطلع بيه واحدة من أجمل تماثيله لغاية النهاردة يعني أي حجر تاني كان شكله متظبط ما كانش يعمل التمثال اللي هو عاوزه دي طريقة ربنا تمثال موسى أظن موسى موسى في إيطاليا دي طريقة ربنا إنه يبص للحاجة اللي بايظة خالص بس القصة دي بالنسبة لي أنا محتاجة إيه؟ محتاجة إيمان محتاجة ثقة هل أنا واثق مش بس في نفسي ان انا وحش ويشتغل بيا هل انا عندي ثقة ان فلان الوحش ده الضعيف ده ربنا يعمل بيه شغل دايما اقول احنا لو عرضوا علينا التلاميذ ال 12 ما ندخلهمش اعداد خدام لو جابوا لنا كان بطرس ولا متى ولا العينات دي ولا دخلوا مدارس احد احسن ده بالعكس نعمل لهم فصل موعوظين يمكن يعني على الباب كده ولا حاجه دول اتعملوا رسل مش اتعملوا خدام ولا كهنة رسل احنا نظرتنا تحتاج الى ايمان مبدأ تاني انا بنط على المبادئ سيقيمنا ويحضرنا معكم الايمان الثقة الداخلية دايما بصل للكلمة دي بكرة هقوم وبكرة المسيح هيجيبني معاه خلي بالكم من تعبير يحضرنا عارفين يحضرنا معناه ايه انا هجيلكوا يا بشر ده بولس بيقول على السحاب مع المسيح لان بولس كان عارف انه هيمشي فهو لما يمشي هيرجع تاني ازاي قال ما انا هقوم وهحضر معاكم اللحظة بتاعة القيامة يوم القيامة وهاجي ضمن اللي جايين مع المسيح من السماء سيحضرنا لو انا عندي الايمان ده الفكرة دي شغلاني ان انا هحضر الزفة واكون عنصر فيها بالرغم من ضعفي وعجزي وخطاياي وماضية طب ما الايمان ده هيخليني مفيش حاجة تضايقني مفيش حاجة توقفني ما أنا مهما كنت وحش وضعيف فكرة ثالثة الإيمان مرتبط جدا بالعزاء والعزاء مرتبط بالنعمة يعني إيه لما يقول في كورنثوس الثانية كي جميع الأشياء من أجلكم جميع الأشياء من أجلكم برضو دي قاعدة تحتاج لإيمان يعني إيه كل حاجة عشانكم المدير البايخ ده عشاني أيوه يعني ربنا مظبطه لك طب والحادثة دي عشاني بالمقاس طب والمرض ده مظبوط طب ومشاكلي مع الجيران ايوه محسوبة طب ومش عارف اخدم محسوبة برضه كل الاشياء من اجلكم زي بتاعت كل الاشياء تعمل معا للخير نفس الفكرة كي تكون النعمة وهي قد كسرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله يعني إيه كل اللي بيحصل من مغالطات ومخالفات وإحباطات ومفاجآت غير سارة ده عشاننا مش ضدنا عشان نعمة ربنا تبهن وتزيد الشكر يعني إيه يعني إحنا محبطين طبعا باللي بيحصل في البلد وعمالين ناخد على دماغنا كل شوية ونصلي والحكاية تتعقد كأن احنا يعني صلواتنا دي بتعقدها مش بتحلها بس كل ده جميع الأشياء من أجلكم الإيمان يقول كده الإيمان يقول طول بالك لسه ما هي بتبتدي كده وتنتهي بحاجة تاني إذا كلمة النعمة برضو مهمة قوي في موضوع الإيمان الإيمان دايما يخليك شايف قدرة خارجية خطة إلهية موضوع براك خالص انت مهما كنت قد كده وصغير واخبط يمين اخبط شمال انما في شغل كبير قوي بيحصل من غيرك ومن وراك ارجع بقى للمفارقات اختم بيها الخارج والداخل احنا ابتدينا الكلام عن الثقة الداخلية او الايمان وقلنا يا جماعة في الخفاء هناك ايمان يا ترى ايمانك قد كده ولا قد كده ولا قد كده اول حاجة تقيس ايمانك حجم الخارج والداخل بالنسبة لك يعني ايه لو منظرك من بره ومنظر الناس من بره شغلك قوي يبقى ايمانك قد كده لو قلبك وقلوب الناس ده داخل مش كده شغلك قوي يبقى ايمانك قد كده اقولها تاني لو انت منظرك ومناظر الدنيا عموما بعماراتها بقى بمبانيها بسياساتها ببورصتها ب... شاغلينك قوي يبقى انت خارجي شغال على الخارجي يبقى الايمان ضعيف قوي لكن لو ايمانك زاد هتلاقي كل اللي بيتشاف بالعين ده صغير قوي امال انت تركيزك في ايه في الداخل ماذا يدور في داخلك وفي داخل الناس عاوز تغير قلوب الناس طب اللي قدامك زنجي تفرقش اسيوي ما تفرقش فقير طفل عجوز كل ده انت مش بتبص للوش مش بتبص للشكل مش بتبص للبدله انت بتبص على جوه لانك متعود تبص على جواك يبقى الايمان بيوزن الحته دي يخليني كل ما ايماني يزيد ابص على جوه اكتر اركز على قلبي اكتر زي ما يقولها القديس بطرس لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل انسان القلب الخفي بصوا جوه وضبوا جوه زينوا جوه فالعديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير التم الخارج يفنى يرجع التراب إلى الأرض كما كان كل المناظر اللي احنا شايفينها بما فيها منظرنا هيبقى تراب لا ينظر إليه خلينا واضحين مهما نسينا وغلطنا دي قاعدة ما ملهاش مفر وترجع الروح اللي في الداخل إلى الله الذي أعطاها يبقى الدوام للداخل والاستمرارية للداخل والقيمة الحقيقية في الداخل في الروح روحك الإنسانية دي اللي هتعمر طب روحك دي جاهزة تقبل ربنا شيك قدام ربنا من هنا واحدة زي العذراء يتقال عليها كل مجد ابنة الملك من داخل اللي يشوف العذراء من بره يلاقيها واحدة غلبانة جدا لا تقل عن أي فتاة في قرية مصرية تتسم بالجهل والفقر من بره بس جواها مجد ملوش آخر تاني نقطة الإيمان يترجم لك كل الضيقات إلى كلمتين خفيفة وينتظرها مجد ثقيل يعني إيه تقول يعني اللي بيعملوه فينا دلوقتي ده خفيف ما هو لو بالإيمان هتلاقيه خفيف خفيف إزاي على اعتبار الترجمة على اعتبار المقابل اللي بيحصل ده يترجم إلى مجد ثقيل لما يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر يعني كل ما الضيقة زادت كل ما المجد زاد ثقة المجد أبدي فساعات أنت تبقى عاوز تقول له ما تفكها بقى يا رب يقعد ربنا يا عيني مزنوق سوري يعني عاوز يسمع لك ويرضيك ما انت غالي عليه بس لو فكها دلوقتي الوديعة اللي كانت هتجيب قد كده هتتكسر عاوزك تستوي اكتر عاوزها يعني تخلص بس حتة كمان عشان المكسب اكبر هو باصص للمجد الابدي فيفضل يحايلك يقول لك طب ما تستحمل شوية كمان طب نطول بالنا كمان طب تصبر معايا شوية طب وهو بيحايلنا مش عشان نتزال ده بيحايلنا عشان المجد الابدي بيحايلنا عشان الرصيد اللي عمال يزيد الإيمان يخلينا نفهم أنه لما الجماعة اللي تحت المسبح قالوا له لغاية إمتى يا رب لا تنتقم لدمائنا قال لهم استنوا ارتاحوا بس عشان إخواتكم يحصلوكم في الآخر كله لابس أبيض وبيسبح في السماء ما يرى وما لا يرى الإيمان ينقلك من الأمور التي ترى إلى الأمور التي لا ترى يعني إيه ما يرى كل مادي وجسدي ما لا يرى كل روحي وأبدي أنت بتفكر في إيه شغلك إيه الإنسان يا صمويل ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب الإيمان يخليك الأبدية شغلك الأبدية شغلك ما لا يرى شغلك وما يرى لا يشغلك لأن الأمور التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية اتقال عن موسى كلمة جميلة قوي تورينا يعني ايه ايمان يعني ايه حاجة جوه خلت موسى ده غير الستمائة الف راجل اللي معاه في ستمائة الف راجل غير ستاتهم وعيال في كوم وفي راجل عجوز 80 سنة مش عجوز وقتها 80 سنة ده شباب ده كوم تاني طب ايه يعني ايه الفرق بينه وبين الرجالة دي كلها حاجة جوه في حاجة جوه تخليه مختلف ايه اللي جواك يا موسى بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك كل الستمائة ألف مرعوبين من فرعون ده ما بيخافش ليه لأن كأنه يرى ما لا يرى طب انت شايف لا مش شايف بس متأكد متأكد من ايه انه معايا اصل هو قال لي كده طب هيحصل ايه مش عارف يعني ايه بس انت القائد مش عارف يبقى هنموت لا مش هنموت طب انت متأكد ليه اصله قال لي مش هتموتوا طب ما خلاص كبسوا فاضل نص ساعة ويقطعونا مش هيقطعونا مش هيقطعونا ازاي ما هو في بحر وفي سيف ومعناش حاجة هو قال قال كله هيعدي تشدد كأنه يرى ما لا يرى معهوش حاجة زيادة من بره بس معاه حاجة جوه الإيمان الداخلي ده نقل جبل القلق والخوف والرعب اللي عنده 600 ألف ماشي خلاهم يعدوا البحر بالحاجة الجوانية الداخلية دي آه نختم بالخيمة والمسكن يا ترى احنا الخيمة شغلانة زيادة ولا المسكن القديس أنطونيوس له تعبير جميل يقول لو انشغل المسيحيون بصحتهم الروحيه بمثل ما يهتمون بصحتهم الجسدية لن يهلك أحد يعني كلنا بنجري على صحتنا يا واحنا بقى فاهمين كدكاترة طب امال مش بنهتم ليه بصحتنا الروحية الخيمة خيمة قعدنا نرقع فيها وننفض فيها هي خيمة في الآخر هتتلف وتتشال مهما كانت إنما في مسكن غير مصنوع بيد أبدي مستنينا ده اللي خلى واحد زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أغنياء جدا من ممكن يبنوا بلاد مش يبنوا فلل فضلوا ساكنين في خيام لأنه خايفين يضيعوا وقت في مباني لأن عينيهم دايما على المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله نأن مشتاقين احنا بقى الإيمان ما بيمنعش الأنين تاني الإيمان ما يمنعش الأنين جوانا إيمان في حياة أبدية في تعزيات كل حاجة محسوبة لكن ده ما بيلغيش اني تعبان لا خلاص ما احنا اتفقنا الضيقة الوقتية لها قيمة مع الأنين في اشتياق أنا بأن لأن دي طبيعة العالم في العالم سيكون لكم ضيق لازم أن أتوجع لكن مع الأنين عمال الاشتياق يزيد امتى يا رب امتى يا رب ما يبقاش في أنين ما يبقاش في وجع ما يبقاش في تعب ما يبقاش في ذل نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يعني إيه يعني لو جالك بقى أحلى خبر سوري يعني هو خبرك لأنه الخبر الحلو فعلا أنه خلصت المدة وخلاص دخلنا على المسكن غير المصنوع بيد الأبدي نثق ونصر بالأولى يبقى لو عندي إيمان هبقى مبسوط كلما اقتربت من النهاية مش هبقى منزعج كلما النهاية قربت وهبقى مبسوط بالضيقات أكتر من الراحة وهبقى مبسوط بالآلام أكتر من المكافآت الأرضية خلاص أنا ابتديت أفهم فالإيمان بيخليني أتعامل مع الأمور بشكل غير خالص الناس كلها ربنا يدينا نعمة يتحط في قلبنا هذا الإيمان لإلهنا كل مجد وكرامة